صاها صلاة العصر وروح اتغدى وريح شوية تقوم المغرب تطلب العلم تصلي العشاء ساعة بعد العشاء تنام تقوم الليل قبل الفجر بساعة تصلي الفجر وتخرج تروح شغلك هو ده نظام المسلمين اللي عايزين الجنة نجيبها منين دي الشغلانة دي يا عم الشيخ بتاع الساعة 2 دي لا دي كتير بس مرتبها 80 90 جنيه 100 جنيه 120 جنيه اعمل بيهم دول ايه يا عم الشيخ كل بيهم عيش حف وميه يكفوا في الحاله دي ولا يكفوش يكفوا يمشوا مشي حالك بقى جوع قليل وعري قليل وذل قليل ثم جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة التحدث بها بالنعمة بيقول له ايه اخبار الجواز في المسجد ده سمعتوا الكلمتين دول قبل كده زمان تك واحد بيقول ايه يقول اهو الجواز ده مفيش غير شهر العسل وبعد كده اهو زي برميل زفت وعلى وشه شويه عسل فواحد قال له يا ده انا الظاهر فتحت البرميل بالمقلوب ما لقاش حتى العسل وانما اوذي هؤلاء من انهم لم يشكروا نعمه الله ولو شكروا نعمه الله لسخر الله لهم الزوجات اللهم أصلح زوجات المسلمين يا رب الشاهد يا شباب أحبتي في الله أنك ينبغي أن تشكر نعمة الله بالاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا ثالثا استعمال النعمة في في طاعة المنعم تستعمل النعمة بقى في طاعة الله عز وجل فمراعاة نعمه عليك يعني لما تيجي تعصي ربنا لو سرحت تاني هروحك ها صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه لما تيجي تعصي ربنا تراودك نفسك على معصية قول لنفسك عيب بقى يديك عينين ويحرم الشيخ فلان من البصر والاخر توص بيهم للنساء مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك لما تيجي تنطق بكلمة معصية تقول لنفسك عيب ده فلان نام أم أخرس حصل كده جات له بالليل وهو نايم جلطة قام لا بيشوف ولا بيتكلم آه كده يا رب اشفيه واشف مرضى المسلمين يا رب اكشف البلاء عن المبتلين من المسلمين آه قول وانا ربنا اداني لسان أقوم أحاربه بيه لما تلاقي نفسك رايح مشوار معصية قول لرجلك ده فلان وقع تحت القطر قطع رجلين اتنين قطر الزقازيق اول امبارح كنا بنديله دم لسه اول امبارح يا ربي عوضه خيرا مما اخذت منه ايمانا يجده في قلبه ورضا بقضائك وقدرك اه ساعتها اقول لا يا رجلي احسن يقطعك بقى هو يديني رجلين وانا امشي بيهم للحرام قول لنفسك ده فلان جاله سرطان في ركبته قطعوا له رجله فبلاش امشي للحرام اصبر عن المعصية بمراعاة نعمه عليك وايه واحسانه اليك السبب الرابع خوف الله وخشية عقابه اذا كنت ما بتتكسفش وما بتأسركش النعم لا خاف بقى فالعبد يقرع بالعصا اللي ما يجيش بالراحة اه بالعصاية بالقلم على قفاه اه على قفاه عشان تربع الوش حرام خاف خاف عقوبة الله وهذا إنما يثبت بتصديق الوعد والوعيد والإيمان بالكتاب والسنة هذا السبب الخوف يقوى بالعلم واليقين ويضعف بضعفهما لذا قال ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء قال بعض السلف كفى بخشية الله علما وبالاغترار به جهلا خاف خاف من عقوبة ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يعاقبك شفت فلان بيشرب سجاير أصيب بسرطان في الفك بدأوا يشيلوا له الفك بقى وشه نص وجه روح معهد الأورام وانت تتفرج وتشوف آه فلان كان بيزني عمل حادثة اضطروا إلى بتر العضو الذكري منه فلان كان بيشرب خمرة لا ده اللي كان بيشم دلوقتي مجنون في مستشفى المجانين كل دي ايه عقوبات عقوبات فلان كان بياكل ربا جاله سرطان في المعدة والاثنى عشر فلان وفلان وفلان عقوبات اصل شايفك ولا لا قادر قاهر وهو القاهر فوق عباده خاف منه قال ابن الجوزي في صيد الخاطر سبحانه يمهل كأنه يهمل يمهل كأنه يهمل فإذا لم ترعوي العقول أخذ أخذ أخذ جبار فترى على كل غلطة تبعة وقد يضرب الظالم بالحجر الدامخ فيؤخذ بغتة نسأل الله السلامة والعافية إياك أن تغتر بستر الله عليك اللهم استرنا ولا تفضحنا اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا اوعى تغتر ان ربنا لحد دلوقتي سترك لحد دلوقتي معافيك لحد دلوقتي بيديك خاف عقوبته بقى وبطشه فان بطش ربك لشديد السبب الخامس المحبه حب الله وهي من اقوى الاسباب في الصبر عن مخالفته ومعصيته فان المحب لمن يحبه مطيع اه حب حب يخليك ما تعصيش بتبص على ايه اجيب لك واحد زيه من يتوب عليك امال هتقف خمسين الف سنة يوم القيامة ازاي اصبر استعلوا يا عم خليه يمد رجليه عشان يتبسط ويبطل يتلوى يا رب ايد الشباب يا رب يا ابني ده انت كل عمرك يجي عشرين سنة ورجليه بتوجعه وتقول لي هتدخلوا الجنة يا رب ارزقنا الجنة يا رب يا رب ارزقنا الجنة يا رب يا رب ارزقنا الجنة يا رب اللهم ارحم ضعفنا اللهم قوي في رضاك ضعفنا اللهم إنا ضعفاء فعلى طاعتك قونا السبب الخامس محبة الله أقوى الأسباب للصبر عن المعصية المحبة وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى وإنما تصدر المعصية من ضعف المحبة وسلطانها آه لو تحبه قال بعض السلف ما لك والمحبة وأنت أسير الحبة أنت مشدود بقماط الهوى إلى ظئر الطعام والقوم ما أعاروها الطرف واضح ولا ترجم ده انتوا حتى ما بتفهموش عربي ربنا يسترنا وإياكم صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم بيقول له واحد بيقول انا بحب ربنا بيقول له ده كلام ابن الجوزي ما لك والمحبة ما لك انت والمحبة وانت اسير الحبة يا ابني انت بتجري ورا الجنيه حب مين بقى حب ايه ما ت... والله انا بحبكم في الله اه ما احنا كنا في الهوى سوا ربنا يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين ما دي من رواسب الجاهلية اه قلت لكم زمان كنا قاعدين مع الشيخ جميل غازي عليه رحمات الله الشيخ جميل غازي في الكعبة وسمعنا واحنا في الكعبة صوت صباح داخل علينا بتغني اه فهو قال كده والله كده بالحرف قال يعني صباح قدرت تدخل صوتها للحرم قدرنا ندخل صوتنا لبيتها قدرت تدخل صوتها لبيت ربنا قدرنا ندخل صوتنا لبيتها هي دي القضية النهاردة ان الكلام ده بضطر انا وانت لسماعه في الشوارع وفي بيوت الناس في العربيات ووسائل المواصلات وإشارات المرور ربنا يتوب على عصاة المسلمين يا رب اللهم طر... طهر شوارع المسلمين وطهر بيوت المسلمين من الذنوب والمعاصي الشاهد بيقول له مالك والمحبة وأنت أسير الحبة يا ابني بتتكلم عن حب ربنا انت انت مالك انت ومال الحب وانت بتجري ورا الجنيه والخمسين قرش بيبيعوك ويشتروك تحب مين ال... انت مشدود بقماط الهوى القماط اللفة الايه اللفة بتاع الطفل المولود اه انت لسه في اللفة بتجري ورا الدنيا والقوم ما اعاروها الطرف والصحابة ما بصلهاش كده بطرف عينيهم ولا عبروها في الجزمة هي ايه الدنيا الدنيا ابو الدرداء بيقول اسلمت وكنت تاجرا فاردت ان تجتمع لي العبادة والتجارة فلم تجتمع فتركت التجارة واقبلت على العبادة تقدر تعملها طيب انا هصبر عليك صلى على رسول صلى الله عليه وسلم يا صبري عليك يا صبري اه هكذا القوم ابو ذر كان بيته فيش حاجة دخل عليه رجل فقال اين المتاع يا ابا ذر فين يا ابني الغسالة الاوتوماتيك اللي قلت لك عليها والنجف والم... والموكيت اين المتاع يا ابا ذر قال يا بني ان لنا بيتا خيرا من هذا ننقل اليه صالح متاعنا قال له يا ابني اصل انا ليا بيت هناك في الجنة كل ما يجتمع عندي انتريه حلو كده او ايه ابعته هناك هنحط في البيت القديم ليه ان لينا لنا بيتا خيرا من هذا نرسل اليه صالح متاعنا قال يا ابا ذر انك تحتاج الى متاع ما دمت ها هنا ادم عايش لازم ايه ده مدم متاع فقال ان صاحب البيت لا يدعنا قال له ما هو ربنا مش هيسيبنا هنموت ونسيبه اه دي ناس بتفهم ما أعاروها الطرف دنيا ايه النبي محمد نصلي عليه سيد الكل محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال مالي وللدنيا عرضت عليه مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها فاختار ما عند الله نزل إليه ملك يخيره بين ملكا نبيا ملكا نبيا أو رسولا أو, أو عبدا نبيا فاختار أن يكون عبد النبي كان دعاؤه ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا اللهم اجعل رزق آل محمد ايه قوتا القوت اللي هو يدوب على قد الأكل يلي بتجري ورا الدنيا والآخر تقول بحبه بتحبه انت بتحب نفسك يا ابني ما تكذبش الكذب حرام نعم المحبة المحبة أن, أن يحملك الحب على الصبر عن المعاصي لما تلاقي نفسك جاي تعصي معصية كده تقول لا ده حبيبي شايفني وعيبا مخونه وهو آه وهو شايفني ده انت يا ابني لو مراتك شافتك بتكلم واحدة الباتة تقيل فما بالك أن الله الغيور يراك يا ابني ده انت بتدار من أهل الحتة وناس ان ربنا شايفك في كل حتة يا ابني انت لو بتحبه تكره مخالفته ما تقدرش ما يطوعكش قلبك ولا جوارحك نعم محبة الله مع الإجلال المحب الصادق المحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرعى قلبه وجوارحه وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه فالمحبة رقيب آه لما تكون بتحب حد واداك حاجة تقوم تحتز بالحاجة اللي اداها لك حبيبك دي قوي صح هو مش شايفك حبيبك ايه مش شايف ولا معاك ولا هيعرف انت عملت بالحاجة دي ايه لكن انت محتفظ بيها وقاعد كل شوية ايه تبص عليها وتطلعها بتحبها ايمانك يا ابني هبة من الله فحافظ على ايمانك لانه من حبيبك اللي بتحبه فما تأذيش نفسك بانك تضيع هدية حبيبك نعم ولكن المحبة المجردة لا تحمل على ترك المعاصي فلا بد ان تقترن المحبة بالاجلال والتعظيم الصوفية يا جماعة بيقولوا عن الحب ده العشق الايه آه العشق الالهي شهيدة العشق الالهي مش كده اه بيخلوا ربنا الراجل يخلي ربنا كأنه واحدة بيحبها والمرأة تخلي ربنا كأنه واحد بتحبه ويكلمه مع ربنا بقلة أدب عشان كده ما بيتورعوش عن المعاصي تروح تشوفهم في الموالد مولد مولد وصاحبه ميت فلذلك لا يتورعون عن الماضي لأنه حب بغير إجلال وتعظيم أما الموحد أهل السنة اللهم اجعلنا منهم فإن حبنا لله يقترن بالإجلال والإيه والتعظيم تبقى مؤدب يا ابني ده حرف غلط تطرد من رحمة الله آه لازم تحاسب قوي شوف مدح النبي محمد ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم مدح بايه ما زاغ البصر وما طغى عينيه لم تتجاوز الحد وقفت عن الحدود عند الحدود اللي ربنا رسمها له رغم ان كان فين قاب قوسين او ادنى شاف بس عينيه لم تتجاوز الحد المسموح به فكذلك هذا هو الاجلال والتعظيم فإذا رأيت محبة في قلبك لربك لا تحملك على ترك المعصية فاعلم أن هذه المحبة خلو من الإجلال والتعظيم فما عمر القلب بشيء كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه وتلك من أفضل مواهب الله لعبده أو أفضلها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يبقى لما تيجي تعصي ربنا قول لنفسك يا ابن عيب ده احنا بن ايه ده احنا بنحب ربنا ده احنا ايه اه بتحبه فعيب لما تحبه تخونه عيب انك تحبه وتعصاه فتصبر حتى تلقى حبيبك ويعطيك ما تريد وزيادة وزيادة إذا تركت من أجله السبب السادس شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها كنت في خطبة الجمعة اللي فاتت بقول لو فتح باب الجنة دلوقتي يا رب افتح لنا أبواب الجنة يا رب اللهم افتح لدعائنا الليلة أبواب الإجابة اللهم واكتب لنا الجنة اللهم وعافنا من الذنوب والمعاصي بقول لهم لو اتفتح دلوقتي باب الجنة ادخله والجنة مئة ألف درجة من درجة واحد لدرجة ألف يا ترى تكون في أي درجة ولا هتقول لي يا عم ده انا الظاهر هبقى الناحية التانية يا رب ارزقنا الجنة يا رب ولا هتقول يا عم الشيخ درجة ايه اي حاجة وخلاص بس ندخل لا ليه ده الرسول بيقول اذا سألت ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى ليه ما تطلبش الفردوس ليه ما تبقاش في اعلى درجة من الجنة ليه ليه ليه ليه لا هي دي شرف النفس وايه وذكاؤها قال عمر بن عبد العزيز خلقت لي نفس تواقة ساقت الى الامارة كان نفسه يبقى امير كده يعني يبقى ايه امير فلما نلتها تاقت الى الخلافة عمر بن عبد العزيز قال لصاحبه لما نال الامارة بقى امير امير المدينة كان امير المدينة لما بقى امير قال له شوف لي ثوب يناسب الامارة راح اشترى له ثوب بخمس تلاف دينار قال هو خشن اريد ثوبا الين من هذا نفسه همته ايه عالي قوي نفسه يبقى امير فلما بقى امير قال فلما نلتها تاقت الى الخلافة قلت لا امارة ايه انا عايز ابقى خليفة المسلمين انا ابقى امير وفي واحد بيحكمني فقيه لا لا لا لا الكلام ده ما ينفعش قال فلما نلتها بقى خليفة فلما نلتها تاقت الى الجنة خلافة ايه يا عم انا عايز ابقى ملك في الجنة آه لو دخلنا الجنة يا لو دخلنا الجنة يا سلام لو اشوفكم هناك يا رب اجمعنا في الجنة يا رب ونقعد بقى نقول درس اه مفيش دروس هناك بقى مفيش لا ساعتها مش هنرضى غير بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدينا بقى ساعتها نك- عايزين نسمع النبي سند عالي بقى عشان بقى رجاله تقول ايه قال رسول الله حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب ارزقنا الجنة يا رب يا سلام لو ندخل الجنة عمر بن عبد العزيز لما نال الخلافة قال لي لي لرجاء بن حيوة هو صاحبه أعد لي ثوبا يصلح للخلافة قال فجئته بثوب بخمسمائة درهم كان جاب له الإمارة بخمسة آلاف دينار للخلافة جابوا له بخمسمائة ايه درهم فقال ما أليانه يا بني لا أريد دنيا ابحث لي عن ثوب أخشن من هذا تاقت إلى الجنة هو ده شرف النفس وذكاؤها لما راجل امرأة مفيش في المنسية الحمد لله آه، امرأة راودته عن نفسها قالت له اذني راودته امرأة عن نفسها فقال إن رجلا يبيع جنة عرضها السماوات والارض بفتر ما بين ساقيك وده مقاس الفتر المسافه من هنا لهنا اسمها فتر دي اسمها شبر ودي اسمها فتر بفتر ما بين ساقيك لقصير النظر بالمساحه ان رجلا يبيع جنه عرضها السماوات والارض بفتر ما بين ساقيك لايه لقصير النظر بالمساحه اللي ما بيفهمش خالص بقى البيع الجنة العرض ده كله بالحتة دي يبقى قصير النظر للمساحة صح ولا لا هذه هي شرف النفس وذكاؤها مين يستاهل عشان ان انا اكذب عشانه مين يستاهل في الدنيا ان انا راقيه واخسر ربنا مين يستاهل ايه يستاهل ان انا اشتريه عشان اسرق واجيبه واخسر الجنة طب ما انا لو عايزه ده اقول يا رب الجنه واموت ويوم ما اموت الاقيه عندي في القبر معايا موجود هدخل الجنه هي دي شرف النفس وايه وذكاؤها رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله هي دي شرف النفس وذكاؤها يا ولد يا جديد عايزك تبقى شريف النفس عالي الهمة راغب فيما عند الله زاهد في كل ما سوى الله أنف من المعاصي مشرئب العنق لطلب أعلى درجة في الجنة نعم قبل غزوة أحد لما جلس سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جحش فقال عبد الله بن جحش لسعد بن أبي وقاص بنا ندعو فقال عبد سعد بن أبي وقاص اللهم ارزقني من الكفار اليوم رجلا صنديدا اقتله واخذ سلبه واركب فرسه واقاتل به في سبيلك فقال عبد الله بن جحش اللهم ارزقني اليوم رجلا صنديدا من الكفار اقاتله فيقتلني ويجدع انفي ويقطع اذني ويبكر بطني فالقاك ربي بدمي فتقول فيما فعل فيك هذا اقول من اجلك يا رب هم عالية رجولة هي دي اعيش في الدنيا دي الا لكي ارضي ربي والا فلا اعيش شرف النفس يا ولد خليك شريف راجل شريف راجل محترم ذكاؤها ذكاؤها نفسك ذكية عالية الهمة تطلها كن لك فضل اعتز بدينك واعتز بنفسك بسؤدد وغير عجب ولا كبر ولا غرور وأنفتها كن أنفا من المعاصي ومن السفاسف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها خطبة بتاع الجمعة اللي فاتت كان بعنوان نحو المعالي نحو الايه نحو المعالي ايوه اعلى درجة في الجنة قلنا ان السبيل نحو المعالي ان تتحلى بخلق التغافل بخلق الايه التغافل يعني ايه التغافل يا ابني عارف التغافل يعني ايه التغافل يعني واحد انت معدي كده سلام عليكم قال لك اهلا يا عم مش مشكله يرجع ايه ايه انت بترد عليا كده ليه بتسادل هاسب على نفسك شويه لا لا لا عديها الشباب النهارده لو ان تلات ارباعكم مش متجوزين ربنا يجوزكم على صراط اه ال ال المتزوجون عاملين مشاكل في البيوت لاسباب تافهه خلق التغافل دخل لا حاجه مش مظبوطه ادخل اتوضى وقف صلي ركعتين على ما الحاجه تظبط اكل ما جهزش مكسره ايه مكسره ليه تقول له لا لا لا مفيش حاجه لا انا ما بحبش حد بقى يقابلني لو ايش في ايه في ايه لا انت ناوي تتخانق بقى انت راجل فاضي لا تغافل ولا كانك شفت حاجه ادخل اقلع ملابسك اتوضى صلي لك ركعتين ادعي ربنا امسك مصحف كل امتك ونام لك شويه لحد ما الدنيا تروق التغافل ده انا مرضت وفلان ما جاليش ده انا طلبت فلوس من فلان وفلان ما ادانيش ده انا قلت له شغلني وعنده شغل وما شغلنيش بما ده قلب فاضي ده عقل فاضي ده ناس مش عايزه ربنا ده ناس عايزه نفسها اللي بيعمل كده يا ولد خليك راجل شريف عفيف عالي الهمه ما تنشغلش بالسفاسف ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسفها سيبك من السفاسف سيبك من التوافه خليك راجل كن رجلا يرضى عنك ربك السبب السابع وده اخطر الاسباب قوة العلم بسوء عاقبة المعصية انا عارف ان انا طولت عليكم صلى على رسول طيب صلى الله عليه وسلم لكن يا شباب لما مات شيخنا ابن عثيمين نسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة الواحد استقل اللي كان قعده معاه قلت يا ريتنا ما كنا جينا من ساعتها فضلنا قاعدين فمعلش ما تستطولش اصبر شوية بكرة موت او تموت فربنا يرزقنا الصبر على الطاعة دي تجربة عملية الليلة يا جديد يا جديد يا راجل يا جديد تجربة في الصبر على الطاعة الصبر عن المعصية بقوة النفس بشرف النفس بأنفتها انك المعصية دي هتسفلك هتخليك راجل واطي صغير عند ربنا معلش معلش استحملوني بقى الليلة دي ربنا يصبركم عليا صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم اه هذه المعصية ستحقرك وتسفلك اسمك علاجي ربنا يصبركم عليا صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم اه هذه المعصية ستحقرك وتسفلك وتنزلك في منزلتك عند ربنا كلام النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن قيام الليل شرف المؤمن ايه قيام الليل احد اخواننا بقى اتعلمت منه احد اخواننا كان بيقول ايه ابقى نايم كده وظابط المنبه قبل الفجر بساعه ولا ساعه ونص يقوم يرن المنبه اقفله واقول نام لك شويه وبعدين اتقلب كده اقول ياد خلي عندك شرف انت مش عايز تبقى راجل شريف ده شرف المؤمن ايه قيام الليل قوم عشان تبقى شريف يبقى راجل عندك شرف راجل عندك شرف فهذا شرف المؤمن اللهم إنا نسألك أن تشرف مقدارنا عندك اللهم شرف مقدارنا عندك السبب السابع قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ عنها قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ عنها يا شباب مفيش شر في الدنيا كلها الا وسببه المعاصي اللي سببه المعاصي يعني اللي بيحصل لاخواننا في فلسطين سببه معاصي انا ذنوبي انا وانت وانت وانت وانت الذنوب دي هي سبب البلاء الواقع على اخواننا في السيسان هي سبب الخلافات بين اخواننا في افغانستان ذنوبي انا وانت هي الذنوب دي سبب الشر غلو الاسعار ونقص السيولة وكساد التجارة وركود الاقتصاد سببه المعاصي الذنوب ضلال النساء وفسق المجرمين وأذى المؤذين سببه ذنوبك لو تبنا وأصلحنا حالنا مع ربنا ما كانش كل ده حصل كان إذا اشتدت الريح وأظلم الجو بكى وكيع بكى عطاء السلمي وكل وقال كل هذا بسبب يصيبكم لو مات عطاء لاستراح الناس انا وانت سبب البلاوي السوداء دي كلها فيا رب تب علينا يا رب المعصية لها عقوبات فصبر نفسك خوفا من العقوبات دي ايه العقوبات دي اسمع كده اسمع منها سواد الوجه وظلمته وضيقه وغمه وحزنه وألمه وانحصاره من أخطر أس من أخطر عقوبات الذنوب والمعاصي سواد الوجه وسواد القلب ظلمة القلب وضيقه وغمه وحزنه وألمه وانحصاره وشدة قلقه واضطرابه وتمزق شمله من العقوبات تمزق شمل القلب وضعفه عن مقاومة عدوه وتعري القلب عن زينته بالثوب الذي جمله الله به وزينه به من العقوبات العصرة التي تنال القلب والقسوة والحيرة في امره من العقوبات تخلي الله وليك ناصرك عنك وتولي عدوك المبين لك من العقوبات تواري العلم الذي كان مستعدا له عنه ونسيان ما كان حاصلا له او ضعف العلم ولا بد من العقوبات مرض القلب المعاصي تمرض القلب مرضه الذي اذا استحكم فانه الموت ولا بد فان الذنوب تميت القلوب ومن العقوبات ذله بعد عزه ومن العقوبات ان يصير اسيرا في يد اعدائه بعد ان كان ملكا يخافه اعداؤه ومن العقوبات انه يضعف تأثيره يضعف تأثير القلب فلا يبقى له نفوذ في رعيته ومن العقوبات انه يضعف تأثير القلب على الجوارح وعلى الغير ومنها زوال امنه وتبدله به مخافة فاخوف الناس اشدهم اساءة بيخاف من جاره ويخاف من مدير ويخاف من زميله ويخاف من حماته ويخاف من مراته ويخاف من عسكري ويخاف من مخبر ويخاف خايف مرعوب ليل ونهار ذنوب ولو ع... ولو اطعت الله لقوي قلبك قال تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء يعني يخوفكم من اوليائه من اولياء الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم ان كنتم ان كنتم مؤمنين فلذلك قوة القلب تذهب بالمعاصي فيحصل ضعف القلب وايضا من العقوبات زواء زواء زوال الانس بالله والاستبدال به وحشه وكلما ازداد اساءة ازداد وحشة وحشة قلت لكم عليها قبل كده زمان مالك تعبان قرفان مهموم متضايق صدري مطبوق حاسس ان انا مخنوق عايز اعيط ليه مالك في ايه معرفش هي دي الوحشة التي تقع بين العبد وبين ربه فيتخلى عنه ربه فتحصل له وحشه من العقوبات زوال الطمأنينة بالله والسكون إليه والإيواء عنده فيستبدل الطرد والبعد عن الله آه يما تعصي مرة وربنا يصبر عليك اسمه الصبور الحليم وتعصى تاني ويصبر وتعصى تالت ويصبر وتعصى رابع ويستر وتعصي خامس ويعطي وتعصي سادس ويهدي وتعصى سابع وينبهك وثامن ويزجرك وتاسع ويحذرك عاشر يأخذك أخذ عزيز مقتدر قاهر فيطردك وإذا طردك من رحمته فمن يؤويك إذا أبعدك مين يقربك قال الحسن أخشى أن يكون اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك لو قال لك اذهب لا اريدك طب تروح لمين طب مين يجيبك لا لا لا قل يا رب يا رب يا رب عبيدك سواي كثير وليس لي الا انت لا تطردني عن بابك فانه لا حول ولا قوه الا بك يا رب يا رب لا تعاملني بما انا اهله فانا اهل ان اطرد وانما عاملني بما انت اهله فانت اهل الجود والكرم قل يا رب يا رب لا تحرمني خير ما عندك بشر ما عندي يا رب يا رب قل له يا رب اذا طردتني فالى من اوي يا رب يا رب قل يا رب ان عصيتك فانما جهلا يا رب ان عصيتك فانما عصيتك جهلا لا جرأة يا رب يا رب انما غرني سترك فلا تحرمني فضلك يا رب يا رب يا رب وهكذا اياك ان تفارق الباب وان ترد اياك وان تترك دق الباب وان ابعدت قف ومرغ وجهك على ترابه والزم عتبة بابه ولا تفارق الباب لحظة فلا تقبل بعدها ابدا ابدا ابدا نعم من عقوبات المعصية الطرد من رحمة الله ومن العقوبات وقوع القلب في بئر الحسرات كنت بقول له دلوقتي يا ابني ما تبصش تحت رجليك خلي عينك على قدام عشان تبقى شايف قدامك ايه لانك لو باصص تحت رجليك بتفرح بلذة المعصية دلوقتي وقدام هتتحسر يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا آه وقوعك في بئر الحسرات حسرة على ساعة لم تذكر الله فيها حسرة على ساعة عصيت الله فيه حسرة على درهم لم تنفقه لوجه الله حسرة على رفيق سديد لم تقبل نصحه حسرة حسرات كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقوعه في بئر الحسرات فلا يزال في حسرة دائمة كلما نال لذة نازعته نفسه إلى نظيرها وإن لم يقض منها وطرا أو إلى غيرها انقضى وطره منها وما يعجز عنه من ذلك أضعاف أضعاف ما يقدر عليه وكلما اشتد نزوعه وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه فيا لها من نار نار الحسرات عذب بها القلب في هذه الدار قبل نار الله الموقده التي تطلع على الافئده حينها يعرف عجزه وتشتد حسرته وحزنه وتشتد حسرته وحزنه فيا لها من نار نار في الدنيا ونار في القبر ونار يوم الحشر ثم نار جهنم اشد حرا لو كانوا يعلمون ومن العقوبات فقره بعد غناه فانه كان غنيا بما معه من راس مال الايمان يتجر به ويربح فاذا سلب راس ماله اصبح فقيرا معدما معدما اه صبر نفسك المعاصي من كيسك تنفق فكل معصية تذهب حسنة ومنها نقصان رزقه فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه ومنها ضعف بدنه ومنها من العقوبات عقوبات المعصية ذهاب زوال المهابة والحلاوة التي لبسها بالطاعة فتتبدل بها مهانة وحقارة ومنها حصول البغضة والنفرة من قلوب المؤمنين فيكرهه المؤمنون وينفرون منه ومنها ضياع اعز الاشياء وانفسها واغلاها الوقت الذي لا عوض منه ولا يعود ابدا ومنها طمع عدوه فيه وظفره به فان العبد اذا كان مستجيبا لربه طامعا فيما عنده عاملا على طاعته فان الشيطان يخاف منه فان العبد ساعتها يكون من حزب الله فاذا اذنب العبد اسلمه الله الى الشيطان فاذاه الشيطان لذلك لا تقل ان العدو تسلط ولكن قل ان الحبيب تخلى اذا رأيت الشيطان تجرأ عليك فلا تقل ان العدو تسلط ولكن قل ان الولي تو- فان وقل ان الولي تخلى فان الله حين يتخلى عنك يطمع فيك الشيطان ومنها انه يحرم حلاوة الطاعة فاذا فعلها لم يجد اثرها في قلبه من الحلاوة والقوة ومزيد الايمان والعقل والرغبة في الاخرة فان الطاعة تثمر هذه الثمرات ولا بد ومع المعصية لا تجد للطاعة ثمرة ومنها ان يمنع قلبه من ترحله في الدنيا من الدنيا ونزوله بساحة الآخرة فإن القلب لا يزال مشتتا مضيعا نتيجة المعاصي والذنوب ومنها إعراض الله وملائكته إعراض الله وملائكته وعباده الصالحين عن العاصي فإن العبد إذا أعرض عن الله واشتغل بمعصية الله أعرض الله عنه فأعرضت الملائكة فأعرض المؤمنون وإذا أقبل العبد على الله أقبل الله عليه فأقبل بقلوب المؤمنين إليه ومنها أن المعاصي يستدعي بعضها بعضا أن ذنب يستدعي ذنبا آخر ثم يقوى أحدهما بالآخر فيستدعيان ذنبا ثالثا ثم تجتمع الثلاثة فتستدعي ذنبا رابعا وهلم جرا حتى تغمره الذنوب وتحيط به خطيئته ومنها علمه بفوات ما هو احب اليه وخير له منها من جنسها وهي الحسنات فان الله لا يجمع للعبد لذة المحرمات في الدنيا مع لذة الطاعات كما لا يجمعها لذة المحرمات مع لذة ما في الآخرة قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ومنها علمه بأن عمله هو وليه في قبره فإذا عصى فتخلى عنه وليه وصار جليسه في قبره صار جليسه في قبره السيئات عملك السيء معك الى يوم القيامة هذه ايضا من العقوبات ومنها خروجه من حصن الله الذي لا ضيعة على من دخله فيخرج بمعصيته منه الى حيث يصير نهبا للصوص وقطاع الطرق فمن خرج من حصن الله الى خربة موحشة هي مأوى اللصوص وقطاع الطرق لا يتركون معه شيئا من متاعه ومنها انه تعرض بالمعصية لمحق بركته فلا يكون في العبد بركة بركة مفيش ما يبقاش لا في فلوسه بركة ولا في صحته بركة ولا في كلامه بركة ولا في زوجته بركة ولا في ولاده بركة ولا في بيته بركة ولا يشتري حاجة ما فيهاش بركة ولا يباع حاجة ما فيهاش بركة ولا في وقته بركة ولا في نومه بركة ولا في صحته بركة تمحق بركته أما المؤمن أجعلني مباركا حيثما كنت المؤمن مبارك فيه بركة حيثما كان معلش اخلصهم الفضلين السبب الثامن قصر الامل تموت على معصية تبقى مصيبة والموت النهاردة كتير قوي لسه والله احد الناس خد شمة هوريين مات مات وهو بيشم احد الناس مات وهو يزني يلقى الله نجسا قصر الامل اوعى تنزل عليك صاعقة من السماء وانت بتعصي السبب التاسع من الاسباب التي تصبرك عن المعصية مجانبة الفضول سموم القلب الخمسة فضول الطعام وفضول الكلام وفضول المنام وفضول مخالطة الأنام وفضول هذه هي الفضول التي تؤذي القلب فضول الكلام الكلام الزيادة اللي ملوش لازمة فضول المنام النوم الكتير فضول الطعام الاكل الكتير والشرب الكتير فضول مخالطة الانام الصحوبية الكتير والمعارف الكتير ومخالطة الناس والقعدة معاهم والزيارات والخروج والفسح والتليفونات فضول مخالطة الانام والسم والسم الخامس من سموم القلب فضول النظر ماشي يتفرج على الفترينات بنطلون ب 150 وسويتر ب 900 جنيه وبدله ب 2100 وجزمه ب 600 ويتحسر على فقره فيزدري نعمة الله عليه فضول النظر ينظر الى امرأة في الشارع فضول النظر يبص للعربيات اشكال والوان وموديلات فضول النظر اياك وفضول النظر هذه الفضول الخمسة تدفعك الى المعصية فاقطعها تصبر عن المعصية السبب العاشر وهو الاخير ثبات شجرة الايمان في القلب اللهم ثبت الايمان في قلوبنا عايز الكلام بتاع النهاردة بذرة زرعتها في قلبك الصبر عن المعصية عايزين نجرب الليلة دي اول ما تخرج من هنا مفيش حد يكلم حد امشي على طول على بيتكم كفاية بقى الساعة بقت كام الراجل ده زهقنا النهاردة يلا خير الحمد لله اصبر لله ها ما تتكلمش لو اتكلمت هتكذب هتنافق هتغتاب هتنم هتجادل اصبر عن المعصية اوعى تبص على الاخوات بتدور على مراتك ما تبصش على عينيها ولا تبص على شنطتها ولا تبص على لبسها ولا على المتبرجات ربنا يتوب على عصاة المسلمين روح البيت ما تتكلمش كتير كلك لقمة صغيرة اظبط المنبه على الساعة ثلاثة ونص قبل الفجر وقوم صلي لك ركعتين وقول يا رب ارزقني قلبا جديدا أسير به إليك ثم ادعو لي بخير اسال الله ان يتقبل مني ومنكم قولوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله اني احبكم في الله